بسم الله الرحمن الرحيم قد سئم كثير من الناس حياة الغفلة وحياة الشرود والبعد عن الله عز وجل وتاقت أنفسهم إلى حياة الطه والعفة والاستقامة لقد ملوا المعصية التي ما زادتهم من الله إلا بعدا وما جلبت على حياته إلا الضل والنكدا كيف تغير نفسك وهم يلتمسون الطريق إلى الله أن يعيشوا حياة طيبة ويسألون في حيرة كيف نغير أنفسنا كيف تغير نفسك نريد أن نعيش كحياة الصحابة لكننا ننتكس جوازب الماضي بمعاصينا التي اقترفناها فيه لا نستطيع فكاكا من جذبها كيف نغير أنفسنا كيف تغير نفسك وكيف ننهض من كبوتنا وكيف نستيقظ من غفلتنا لقد كنا ونحن غرقى في الذنوب أموات غير أحياء وها نحن نشعر بميلاد جديد فكيف السبيل كيف تغير نفسك أيها العاصي أما آن لك أن تصطلح مع الله يقول لك ليه وأنا بعمل إيه أو تاجر في المخدرات أنا زاني أنا قاتل أنا ظالم لا تصلي يا أخي ربك رب قلوب أنا بصلي الجمعة وبصوم رمضان أنا كده أعتبر بالنسبة لعائلتي كواحد من العشرة المبشرين بالجنة كيف تغير نفسك فيا من تريد أن تغير نفسك أنت راضي عن نفسك خد بالك يوم ما ترضى عن نفسك تبقى هلكت كيف تغير نفسك فانت يا اخي صحيح عايز تبقى اخ تمام عايز تبقى ملتزم رفت من المعاصي والباطل وعايز تبقى ولو صوره مصغره متقازمه من الصحابه ايوه العزيمه الصادقه كيف تغير انت نفسك عايز تغير نفسك اي نعم ناوي تتوب الى الله طبعا هتتوب امتى بقى من اول يوم الجمعه الجاي ابدأك يا اخي استحمى واخد الجلابيه البيضاء وابويا جايب لي طاقيه شبيكه من السعوديه واحط ريحه بقى كده وابدا بقى ايه تبقى بركه من الجمعه ممكن تموت قبل الجمعه احضر التسويق كلمه سوف من اكبر اعوان ابليس كيف تغير نفسك عايزين تكون اخلاقك على القران عايزين افراحك واحزانك تكون على القران حركاتك وسكناتك تكون على القران معاملتك للجيران بالقران معاملتك للوالدين كما قال القران معاملتك للرحم كما قال القران كيف تغير نفسك ان تعترف انك على المعصيه ثانياً.
التامل في عظيم الجنايه ثالثا استعن بالله ولا أعجب رابعا الدعاء خامسا التوبة سادسا العزيمة الصادقة سابعا المسارعة والحذار من التسويف ثامنا العلم قبل العمل تاسعا الجدية والهمة العالية عاشرا الشمولية حادي عشر تغيير الصحبة ثاني عشر قراءة تراجم وسير الصحابة والصالحين أخيرا الصبر ومجاهدة إيه النفس كيف تغير كلام نفسك النهاردة أنا أسأل الله عز وجل أن يكون من القلب وإلى القلوب كيف تغير نفسك محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور والآن مع المحاضرة مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان كيف تغير نفسك كيف تغير نفسك قد سئم كثير من الناس حياة الغفلة وحياة الشرود والبعد عن الله عز وجل وطاقت أنفسهم إلى حياة الطهر والعفة والاستقامة لقد ملوا المعصية التي ما زادتهم من الله إلا بعدا وما جلبت على حياتهم إلا الضنك والنكدا مل المعصية التي ما جلبت عليهم إلا الويلات ويريدون وهم يلتمسون الطريق إلى الله أن يعيشوا حياة طيبة هادئة سعيدة مطمئنة في رحاب القرآن وفي ظلال السنة وعلى نهج الصحابة الأبرار الكرام يريدون أن يعيشوا بعيدا عن نيران الشهوات وبعيدا عن أشواك المعاصي ويسألون في حيرة كيف نغير أنفسنا نريد أن نعيش كحياة الصحابة لكننا ننتكس جوازب الماضي بمعاصينا التي اقترفناها فيه لا نستطيع فكاكا من جذبها كيف نغير أنفسنا وكيف ننهض من كبوتنا وكيف نستيقظ من غفلتنا لقد كنا ونحن غرقى في الذنوب أموات غير أحياء وها نحن نشعر بميلاد جديد فكيف السبيل يا من تريد أن تغير نفسك السبيل في عدة نقاط البداية لا بد أن تعترف بأنك غارق في وحل المعاصي إذ أن البداية لأي شفاء من أي مرض يكون بالاعتراف بالمرض الاعتراف بالمرض هو أول خطوة في الشفاء إن مجرد تفكيرك في أنك منحرف عن طاعة الله وتريد أن تغير نفسك بصورة ترضي عنك الله يعتبر تغيير إن التفكير في التغيير يعتبر تغيير وذلك لأنه كما ذكرنا آنفا أول خطوة في العلاج إن مئات الألوف من المسلمين بل وعشرات الملايين من المسلمين ألفوا حياة الغفلة واستساغوا المعصية وتعودوا على طريق الباطل بل وحسنوه لأنفسهم إنسان ضايع ما يركع لله ركعة فقل له أما آن لك أن تصطلح مع الله يقول لك ليه وأنا بعمل إيه بأتاجر في المخدرات أنا زاني أنا قاتل أنا ظالم لا تصلي يا أخي ربك رب قلوب أنا بصلي الجمعة وبصوم رمضان ده أنا كده أعتبر بالنسبة لعائلتي كواحد من العشرة المبشرين بالجنة عارف العيلة بتاعتنا فيها إيه اللهم اهد المسلمين أخرى تسير كاسية عارية أما آن لك أن تصطلحي مع الله وتصبحي من صويحبات اللحم الغالي إيه يعني ألبس خيمة يا راجل الحجاب حجاب القلب مش بقول لك عشرات الملايين من المسلمين ألفوا الغفلة وتعودوا عليها وفلسفوها ومنطقوها وحسنوها لأنفسهم ثالث يشرب سجائر أما آن لك أن تتوب تتغير ليه السجائر حرام دي مكروهة بس رابع يؤذن للصلاة وهو في عمله ولا يبرح مكانه استجابة لمنادي الله بحجة العمل عبادة يا أخي عشرات الملايين من الناس ألفوا الباطل واستساغوه وحسنوه لأنفسهم وهؤلاء موتى في صورة أحياء موتى قبرت قلوبهم في صدورهم أموات غير أحياء لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوا من هواهم وصدق النبي محمد عندما قال فيما رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين قلوب العباد تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض اللهم اجعل قلوبنا كذلك اللهم آمين والآخر أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه عارف يعني إيه كالكوز مجخيا الكوز كلمة عربية فصيحة ها مقلوب وموضوع على النيران على الفحم فتجد من الداخل أسود أسود جدا هذا قلب العاصي كلما فعل ذنبا نكتت فيه نكتة إيه؟ سوداء يبقى قلبه اتعمى صار غل طمست البصيرة مفيش بصيرة يرى المعروف منكر والمنكر معروف يرى الحجاب تخلف اللحية قذارة إيه؟ انك تكسر ثوبك كرجل منظر غير حضاري انك تعيش في ظلال القرآن تبقى انسان رجعي ويرى القبل والآهات فن والرقص فن راقي والباليه فن حضاري والغناء رسالة مهازل قلوب عمياء طمست فيها البصائر أطفأ الله نورها بذنوب الناس بذنوب الناس وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الذنوب التي اكتسبوها اللهم سلم سلم فيا من تريد أن تغير نفسك انت راضي عن نفسك حد فيكم راضي عن نفسه خد بالك يوم ما ترضى عن نفسك تبقى هلكت لانك هتصاب بالعجب انا العلامة كل الناس جهلة انا الواحد اللي عالم تبقى ضايع قلبك فيه عجب كان ربنا قال للنبي وقل ربي زدني علم انا العابد الراكع الساجد من مثلي انا الكريم المنفق من مثلي غلط اتهم نفسك دائما بالتقصير دايما اتهم نفسك بالتقصير وده اتهام صحيح وحقيقي وبلا مبالغة فإذا اعترفت بأنك على حالة ليست مطلوبة حتى تصل إلى ما وصل إليه الصحابة فهذه أول خطوة في تغيير نفسك الخطوة الثانية التأمل في عظيم الجناية يا من تريد أن تغير نفسك وتحشر مع صحابة النبي تأمل في عظيم جناية ذنوبك في حق الله عز وجل لا تنظر إلى صغر المعصية بل انظر إلى العظيم الذي بارزته بالمعاصي وبعدين تأمل ضآلة حجمك وعظمة ربك انت مين أولك نطفة مذرة آخرك جيفة قذرة تحمل في حشاياك العذرة تنتنك عرقة تقلقك برقة تقتلك شرقة انت مين إذا تأملت في نفسك ستجد نفسك ضئيل قزم هباء بالنسبة لعظمة الله عز وجل تجد قواك ضعيفة تشعر بحقارة نفسك تجد أنك لا تساوي هباء في ملكوت الله تساوي إيه في ملكوت ربنا تجالس قدامي بربع متر أو في نصف متر تمثل الآن نقطة أنت على الخريطة نقطة من القاهرة نقطة أنت تمثل كام بالنسبة للقاهرة نقطة والقاهرة بالنسبة لمصر نقطة على الخريطة ومصر بالنسبة للعالم نقطة والكرة الأرضية بالنسبة للشمس نقطة والشمس بالنسبة للمجرة نقطة والمجرات بالنسبة للسماوات نقطة والسبع سماوات والسبع أراضين بالنسبة للكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض نقطة والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلا حلقة في فلا انت بقى تساوي كام هباء أصغر من حبة رمل هباء في ملكوت الله هباء وتبارز الملك بالمعاصي انت مش عارف انت بتحارب مين انت مش عارف انت بتعصى مين انظر الى عظيم الجناية وبعدين تأمل في عظمة الله تجد نفسك تعصاه تحاربه وتبارزه بالذنوب ومع ذلك يعاملك بالكرم فيرزقك ويستر عليك ويحلم عليك ويعطيك الفرصة بعد الفرصة سبحان الله إنسان ده عجيب صدق الله عندما قال قتل الإنسان ما أكفره إيه ده إيه الجحود ده ما هذا الفجر خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي تنحل عجيب فيا من تريد أن تغير نفسك انظر إلى عظيم الجناية ابن عبد الله بن مسعود قال المؤمن إذا وقع في الصغيرة يشعر كأنه في أصل جبل يوشك أن يسقط عليه أما المنافق فيقع في الذنب ويشعر أنه كذبابة وقعت على أنفه ففعل بها هكذا يبقى زاني مرابي عاقل والدين سبب دين فاجر يقول لك أنا أحسن من غيري إنما المؤمن إذا وقع في صغار الذنوب يشعر كأنه وقع في الكبائر صلوا على رسول الله إذا تأملت في عظمة ربك وضآلة نفسك وعظيم الجناية ستتغير إنما يخشى الله من عباده العلماء كل ما تفكر كده في عظيم شأن الله يخاف منه إنما يخشى الله من عباده العلماء قال عبد الله بن مسعود العلم هو الخشية مين العالم اللي بيخشى الله مش اللي حافظ الكتب لا ما هو ممكن يبقى حافظ ولا يعمل بحرف مما يقوله مش أول من يدخل النار عالم نعوذ بالله من الخذلان الله العلم هو الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء وإليك مثل ذكرناه من قبل لكن ده مكانه توبة بن الصمة توبة بن الصمة رجل من السلف سنه وصل ستين سنة حسب أيام عمره لها واحد وعشرين ألف يوم وكسر قال ويلك يا توبة لو أن لك في كل يوم ذنبا واحدا يعني هذا أنك ستلقى الله بأكثر من عشرين ألف ذنب هلكت يا توبة ويلك وغشي عليه وكان فيها حتفه مات على خشبة الغسل رأوه باسما وسمعوا صوتا يقول يا لها من رقضة بلغته الفردوس الأعلى أهو ده شهيد الخشية من الله عز وجل فيا من كلام ذكر ابن الجوزي في مختصره الذي اختصر فيه حلية الأولياء المسمى بصفة الصفوة صلوا على رسول الله يبقى يا من تريد أن تغير نفسك تأمل في عظيم الجناية ثالثا انت عايز تغير نفسك عايز تبقى كويس عايز تبقى اخ اخ صح مش فخ عايز تبقى ملتزم بجد ايوه فعند الله ولا تعجز اوعى تقول ده انا ذنوبي كتيره ده انا عم لا لا لا لا استعن بالله ولا تعجز اوعى تقول دلوقتي هتوب انا عندي دلوقتي خمسين سنه وخربتها استعن بالله ولا تعجز استعانة بالله معناها ايه اعترافك بالعجز التام وخروجك من حولك وقوتك إلى حول الله وإلى قوته ما هو أصل لا حول ولا قوة إلا بالله ولأهمية الاستعانة بالله في كل حركاتك وسكناتك ربنا فرض عليك صورة تقرأها في كل ركعة وفيها هذا الأمر اللي هي أم الكتاب اللي هي الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين بعد الصلاة النبي علمنا دعاء فيه ال- الاستعانة استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثلاثا بعدها إيه اللهم أعني على ذكرك ها ما بتصلوش ولا إيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك استعن بالله اخرج من حولك إلى حول الله وقوته النبي كان في دعائه يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك نعم بالله رابعا الدعاء عايز ربنا يهديني يثبت قدمي في الهداية لا أنتكس لا تصاب العزيمة بالفتور ويبقى التزامي شكل بلا مضمون الدعاء النبي كان أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ها، ثبت قلبي على دينك ومن دعائه اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه ادعي ربنا في سجودك اللهم حبب إلي الإيمان زينه في قلبي كره إلي الكفر والفسوق والعصيان في دعائك في الصلاة دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي ها، كما باعدت بين المشرق والمغرب ها، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد ده كل دعاء عشان تثبت على الهداية ومنه ما شرعه النبي للأمة في كل صلاة كدعاء الاستفتاح خامسا يا من تريد أن تغير نفسك إلى الأحسن عليك بالعزيمة الصادقة عايزين همة عالية إيه العزيمة؟ العزيمة عقد القلب الجازم على المسير في طريق الاستقامة إيه العزيمة؟ تاخد بالأسباب فإذا عزمت فتوكل على الله وعارف لو ربنا اطلع على قلبك ووجدك أنك تريد بحق أن تتغير وتصطلح مع الله والله العظيم سيعينك وإن تصدق الله يصدق أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبايعك على الإسلام وأسلم جاءت معركة انتصر المسلمون أعطى النبي لهذا الأعرابي سهمه في الغنائم قال ما على هذا بايعتك إنما بايعتك لأرمى بسهم هنا وأشار إلى حلقه فيخرج منها هنا وأشار إلى قفاه عنده عزيمة هو. أه؟ عنده عزيمة كلامه بيقول إنه عنده عزيمة عايز يبقى كويس عايز يموت شهيد قال له النبي إن تصدق الله يصدق هو ده الإعانة على قدر النية والأجر على قدر الاحتساب جاءت المعركة الأخرى ورزق بالشهادة ورمي بسهم في نفس المكان والله فقال النبي صدق الله فصدقه الله صدق الله فصدقه الله صادق يبقى العزيمة الصادقة أو أنس بن النضر الذي نزلت فيه آية تمجد عزيمته الصادقة ما حاربش في غزوة بدر أنس بن النضر خال سيدنا أنس بن مالك وبه سمي أنس يعني تسمى على اسم خاله خاله صلى على رسول الله أنس ابن النضر لم يشارك في غزوة بدر فلما عاد الجيش استقبلهم بالبكاء وقال يا رسول الله لئن قاتلناهم مرة أخرى لسوف ترى مني ما يشرح صدرك وتقر له عينك جاءت غزوة أحد حدث الخطأ من الرماة وفر بعض الصحابة وبعضهم ألقى السلاح وتأهل للاستسلام لا سيما بعدما أذيع مقتل النبي الكاذب ها؟ أنس فين حفر لنفسه حفرة دفن فيها نصف جسده تخيل يا شيخنا نص جسمه وفي يده سيف والرمح وجعبة النبال على ظهره سعد رآه سعد بن معاذ قال ماذا تفعل يا أنس قال إيهن يا سعد إنني الآن أجد رائحة الجنة بلغ النبي أن ثابتون لماذا تفرون قال بعضهم له قتل رسول الله قال موتوا على ما مات عليه والحقيقة بقى لها طعم بعد النبي موتوا على ما مات عليه وأخذ يقاتل بعد المعركة وجدوا في جسده فوق الثمانين طعنة كلها في صدره وفي وجهه ما هيهرب من ايه وبعدين الوجه ضاعت معالمه شوه تماما مش معروف ده مين لم يتعرف عليه إلا أخته من علامة تعرفه بها كانت في بنانه في أصابعه ونزل فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فانت يا اخي صحيح عايز تبقى اخ تمام عايز تبقى ملتزم قرفت من المعاصي والباطل وعايز تبقى ولو صورة مصغرة متقازمة من الصحابة أيوة العزيمة الصادقة سادسا التوبة انت اعترفت انك وحش وعايز تبقى كويس والعزيمة موجودة التوبة بقى والتوبة واجبة على كل الناس وعلى المؤمنين حتى النبي نفسه إذا جاء نصر الله والفاتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح ده فعل إيه أمر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان النبي نفسه كان بيتوب روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى الله عز وجل في اليوم مئة مرة شوف النبي محمد كل يوم بيتوب مئة مرة طب أنا وأنت محتاجين كام ألف مرة النبي اللي ربنا قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما اللي قال له ووضعنا عنك وزرك كل يوم يتوب إلى الله مئة مرة التوبة واجبة إمتى أتوب إمتى حالا التوبة واجبة على الفور قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا يبقى واجب على الكل حتى النبي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الناس فاهمة إن ما يتوبش غير العاصي غلط ما النبي كان بيتوب أهو ده النبي علمنا نستغفر بعد الطاعات بعد ما بتسلم من الصلاة لسه قايلين أول حاجة تقول إيه؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الله من إيه؟ لعلك سهوت لعلك قصرت لعلك سرحت لعلك لم تصلي في أول الوقت لعلك ولعلك حتى بعد خروج النبي من الخلاء كان بيقول إيه؟ غفرانك ليه؟ الله رجل قضى حاجته في الخلاء بيطلع يستغفر هو كان على معصية لا النبي بيستغفر لأنه ما استطاع أن يذكر الله بلسانه لعدة دقائق والذي حجبه عن هذا إن ده مكان ما ينفع أن تذكر فيه الله بلسانك شوف لدقائق يستغفر الواحد من دول عنده ستين سنة وعايش في الباطل بمزاجه ساعات يقضيها امام التلفاز م- تمثيليه فيلم مسرحيه النبي كان بعد التعب يستغفر يجي نستغفر في اليوم بعدد الانفاس اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم امين يبقى التوبه تابعا المسارعه انت عايز تغير نفسك اي نعم ناوي تتوب الى الى الله طبعا هتتوب امتى بقى؟ من اول يوم الجمعه الجايه. ابدا استحمى واخد الجلابيه البيضاء وابويا جايب لي طريقه شبكه من السعوديه واحط ريحه بقى كده وابدا بقى ايه؟ عشان تبقى بركه من الجمعه مش الجمعه اول خير الايام مش خير يوم طلعت فيه الشمس الجمعه نبداها من الجمعه بقى. طب يمكن تموت قبل الجمعه. يبقى المسارعه احذر التسويف كلمة سوف من أكبر أعوان إبليس أنت بقى الحجاب كويس وعلى دماغي من فوق وأنا هلبسه طبعا طب ما تلبسه أما اتجوز هو حد بيتجوز النهاردة ده اللي يتجوز بيقولوا ده أنت عديت طلع على رسول الله أما يجي عريس لا لا هنبدأ من رمضان الجاي بقى طب وأنت أنا هصلي طبعا وهستهدى بالله كده بس بعد ما اتجوز انا دلوقتي شباب عايز اعيش يومين يا اخي اعيش يومين بعد ما اتجوز بقى هتشوف بقى هتشوفني حاجة تانية غلط غلط المسارعة واحذروا التسويف قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فاستبقوا الخيرات إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا السعي هنا مش حسي سعي معنوي أه التفكير يعني مش الجري إن أمرنا أن نأتي المساجد وعلينا السكينة والوقار وما أدركناه صليناه وما فاتنا آه نتم بعد كده نمتدح زكريا النبي عليه السلام وأهل سيدنا زكريا ليه اسمع الآية دي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة التؤدة يعني إيه؟ التمهل أما فكر الأول أما احسبها الكلام ده في كل حاجة كويس إلا في أمور الدين إلا في أمور الآخرة أقول لك قال الله قل سمعنا وأطعنا هنفذ حالا مش كمان جمعة أما الواد يتجوز أما بقى حج بقى يمكن تموت الموت لا يأتي إلا بغتة وانظر إلى الصحابة وكيف كانوا يسارعون في الخيرات في غزوة بدر سيدنا عمير بن الحمام خارج جعان فأخرج من قرنه ثلاث تمرات قدم نصف التمرة الأولى الآن هو يلوكها بين أسنانه بيمضغها فقام النبي خطيبا وقال من قتل اليوم صابرا محتسبا دخل الجنة قال عمير بخ بخ بخ بخ يا رسول الله قال ما وما بخ بخ قصدك ايه قال أإذا قتلت صابر محتسب فلي الجنة قال نعم وأنت من أهلها فنظر العمير إلى الثمرات الثلاث وقال أأنتظر حتى آكلك إنه لزمان طويل إني لأشم الآن رائحة الجنة وألقى الثمرات وألقى بنفسه في أتون المعركة ورزق الشهادة شوف المسارعة في الخير لو واحد غير غير عمير الله طب ضمنا الجنة هاتوا لنا طبق فتة بقى أموت جعان يا إخوانا وعايز أقابل الزوجة وأتكلم معاها شوية وأبوس الولا ومش عارف ها آه أودع صلوا على رسول الله ناس تسارع في الخيرات انظر إلى الصحابة في مسجد قباء عندما شرعوا في صلاة العصر وس- وركعوا ركعوا وهم يتجهون إلى بيت المقدس فجاء أحد الأصحاب وقال أيها الناس وهم يصلون لقد أمر الله النبي أن يتجه في صلاته إلى الكعبة عارف عملوا إيه؟ استداروا دورة كاملة وهم في الركوع حتى تحولوا إلى الكعبة والأقصى عكس الكعبة دورة كاملة طب ما ينتظروا بعد الصلاة ونجيب الراجل ده نقول له معاك شهود ونتناقش ونروح نجادل النبي ما ترسلك على حل بقى ما كنا الأول نع- حولت لنا وبعدين لا ما فيش الكلام ده في أدب الصحابة أدب الصحابة مع أمر النبي ها في المسارعة في الخيرات أبو بكر الصديق عندما عرض عليه الإسلام هل تلعثم هل تردد والله لم يكن للصديق في قبول الإسلام تلعثم ولا تردد ولا كبوة بلاش دول سحرت فرعون هتقول لي دول الصحابة سحرت فرعون لسه ما لحقوش يتربوا على يد سيدنا موسى ما لحقوش لما تيقنوا ان سيدنا موسى مش ساحر كما كذب عليه فرعون وهامان ان هم سحروا عارفين اللعبه رموا الحبال سحروا اعين الناس كل واحد من المصريين يبص كده يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى تعبيد يخيل سحر تخييل الحبال حبال زي ما هي لم تتغير انه لا يملك اي احد ان يحول المادة الجامدة الى اخرى فيها حياة الا مين الله بس هم عارفين الشغلة عارفين الشغلة فده ضرب العصاية سيدنا موسى التعبان كبير فغرفه بلع كل الحبال والعصي عارف كانوا كم ساحر قال بعض اهل العلم ثمانين الف سحار هو ما بعتش للصحراء هو بعت ل- لكل سحار عد... في فرق بين سحار وساحر سحار يعني معلم ها زعيم نقابة الصحراء حرامي كبير يعني ساحر ده عيل صغير ده بيلعب ده حاوي وبتاع ده سحار 80000 ده البلد كلها كانت صحراء ولا ايه؟ شوف في عصر في رمسيس الثاني 80000 عدد مهول طب السؤال عصا سيدنا موسى تحولت ثعبان فعلا بلعت كل الحبال والعصي المفروض تبقى العصايه قد ايه؟ قد العماره دي خ- مرتين ثلاثه بلعت 80000 عصايه و80000 حد راحوا فين؟ حيث شاء الله هو مسكها من دماغها بقت عصايه تانية. طب ما ما بقتش بكرش ما تخنتش هي هي عصايه راحوا فين؟ حيث شاء الله صلوا على رسول الله السحرة لما شافوا الكلام ده في التو واللحظة قدام الجبار فرعون قالوا لا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال يا ولاد الذين اتفقتوا معاه هقطع رقابيكوا ايديكوا ورجليكوا وهعلقكم في النار قالوا بص بقى ما تكترش لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا مع انهم في الاول قالوا ايه بعزة فرعون حلفوا بحياة فرعون لما أسلموا حلفوا بمين والذي فطرنا مع أنهم لسه ما اتعلموش المسارعة إلى التوبة أنت عندك ده فيا من تريد أن تغير نفسك سارع اوعى تقول بكرة هعمل إيه إيه الأسبوع الجاي غلط ثامنا ناوي بقى بجد تغير نفسك اه وعايز اصنع الطاعات اللي ترضي ربنا عني يبقى العلم العلم هلا هتطيع ربنا بجهل هتخش النار يعني هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصب عمله تصلى نارا آمين واحد قام يصلي العشاء خمس ركعات واحد بيتوضى غلط مش النبي لما لقى واحد بيصلي غلط قال له ارجع فصلي فإنك يعني الصلاة كبطت فإنك لم تصل العلم قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك يبقى العلم قبل العمل ولذلك البخاري في كتاب التفسير ذكر هذه الآية وقال باب العلم قبل إيه العمل طب وكيف أطلب العلم من الكتب بس غلط من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه هيفهم غلط يبقى لازم تتعلم على يد شيخ دروس تشريط محاضرة تعلم لازم لابد وتعلمك على يد الشيخ هيوفر عليك كتير ستأخذ من شيخك السمت والخلق والأدب ثم سيقصر لك العمر ويسدد لك الفهم صليتوا على رسول الله يعني ايه هيقصر عمرك الشيخ ايوه عمرك في طلب العلم يعني عمال الشيخ فوزي يقرأ بقاله خمسين سنة مثلا وفي مسألة محيراه قرأ وتيقن انه حلال قرأ كتاب تاني لا غلط تايه لما يجي للشيخ ويسأله هيريح هيقول له الخلاص هذه المسألة جاء فيها كذا وكذا وكذا وكذا ومعارضة بأدلة واحد واثنين وثلاثة وعشرة وفي ترجيح و... هيقصر لك العمر كده اثنين سيسدد لك الفهم ما انت ممكن تفهم غلط مش كده ولا ايه ثلاثة ستأخذ منه السمت الهيئة العالم هيئة العالم او الشيخ ليه هيئة معينة ثم تتعلم منه الخلق والأدب قالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عندناش شيخ تفصيل الشيخ ده كويس بس في علم الحديث تعبان ده كويس بس شديد شوية علينا ده كويس بس مش ع... غلط مفيش عندنا شيخ تفصيل لكل جواد ايه كبوة خذوا حسناته واطرحوا سيئاته هنقول الكلام اللي قلناه من قبل أحد آه العلماء خرج إلى سوق القناسة بالكوفة فلا واحد أعمى يكلم نخاس يقول أريد حمارا عايز اشتري حمار إن أقللت علفه صبر وإن أكثرت من علفه شكر عمر ما يشتكيش أبدا اديله علف زيادة يشكره طب يشكره ازاي يرقصه ها أقلل من علف يصبر إن أقللت علفه صبر وإن أكثرت من علفه شكر إن ركبته هام وإن ركبه غيري نام الشيخ قال له إيه قال له عندما يمسخ الله قاضي البلد إلى حمار سأبيعه لك مش عايز حمار أنت عايز عالم يسخط حمار يا من تريد أن تصطلح مع الله وتغير نفسك حتى تصبح على صورة ترضي الله عز وجل عليك بالعلم قبل العمل قال الله عز وجل اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والاستغفار عمل يبقى العلم عشان تبقى على هدى ما تمشيش بقى ورا الجماعة التعبانين اللي يقول لك آه واحد شيخ لقى واحد بيصلي يقول يقول أصلي وأسأل رب عنزاتي ومعزاتي مثل سمعناه خمسين مرة الراجل قال له أنت لا تحسن الصلاة الكلام ده غلط وعلمه الصلاة يقول لك وبعدين بعد الصلاة الراجل مستني القارب الشيخ ركب القارب بص كده لقى الراجل بتاع المعيز ماشي على المية جنبه قال له يا ابني صلي زي ما بتصلي وسيبك من الكلام بتاعك الكلام ده كلام فارغ كلام ده كلام فارغ وحواديت الجماعة العواطلية مألفينها ما ينفع النبي عندما رأى الرجل لا يحسن الصلاة أمره بأن يعيد قال له صلاتك باطلة ارجع فصلي فإنك لم تصلي أي نعم تاسعا بعد العلم الجدية والهمة العالية بعض الملتزمين منا كثرت عزائمهم وتساهلوا في بعض الأمور وماعت عندهم بعض المفاهيم وتنازلوا عن أمور شرعية كثيرة حتى صار التزامهم آه، شك بلا مضمون وبلا معنى بقى التزامهم مايع مايع المطلوب مش كده المطلوب ما أمر الله به الأنبياء وما أمر به كل الأمم ربنا يقول لبني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة مش بميوعة خلاص كل يشوف أي عالم زل في فتوى وياخد من ده تحليل الربا وده قال تصوره وده قال اسمعوا الموسيقى وده قال طبله يتتبعون رخص العلماء ما بقاش ما بقوش ملتزمين دول ده شكل بلا مضمون لا خذوا الكتاب خذوا ما آتيناكم بقوة يا يحيى خذ الكتابة بقوة وكتبنا له في الألواح لسيدنا موسى من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة يعني يأخذها بقوة يعني يخطف الرسالة من إيد جبريل الأوامر يعني يبقى ملتزم مش متسيب النبي لما تكلم عن السنة قال عضوا عليها بالنواجز مش مايع ابن تيمية يقول هذه التقسيمات التي عندكم ده واجب ده سنة آه، واجبة ده مكروه ده يقول هذه التقسيمات لم تكن عند الصحابة إنما كان الواحد يسأل أفعل رسول الله أنهى رسول الله فإن قالوا فعل يفعل وإن قالوا نهى ينتهي النهاردة الناس تسأل تقول له أطلق لحيتك يقول لك ليه بقى هي فرض ولا سنة تقول له سنة يقول لك طيب دي سنة فهو بيسأل هي سنة عشان ما يعملهاش طبعا هي سنة واجبة وحالقها بلا عذر آثم كده ولا ايه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشرا يا من تريد أن تلتزم وتغير نفسك عايز التزامك يبقى شمولي لأن الدين شمل كل حركاتك وسكناتك في حياتك ولا الدين في الجامع بس وفي المتجر مطلوب منك تظهر بصورة الدين شكلك الدين ليه فيه كلمة حتى جماعك لزوجتك الدين ليه فيه كلمة كل حركة في حياتنا الدين له فيها كلمة وله عليها بصمة فأنت بتنقي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ألا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين روى مسلم في صحيحه قيل لسلمان الفارسي اللي بيسأله يهودي قيل لسلم لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة علمكم حتى تستنجوا قال سلمان أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم شوف النبي شوف الإسلام علمك كيف تستنجى فأنت يا من تريد أن تلتزم بحق وتغير نفسك بحق وتصبح ولو صورة متقازمة من الصحابة لتحشر معهم اوعى تفرط في جانب وتفرط في جوانب خد الدين كله برمته عايزين تكون أخلاقك على القرآن عايزين أفراحك وأحزانك تكون على القرآن حركاتك وسكناتك تكون على القرآن معاملتك للجيران بالقرآن معاملتك للوالدين كما قال القرآن معاملتك للرحم كما قال القرآن مش حافظ لي القرآن كله وبتطبق أقله يقول أصل أنا مش حافظ الكتب الستة طب فين الدين في حياتك؟ النبي كان خلقه القرآن النبي كان قرآنا يمشي على الأرض ده في دول يا أخوانا دخلت في الإسلام بسبب أخلاق التجار المسلمين احنا عايزين الدعوة السلوكية ما كله بيتكلم حلو عايزين الدعوة السلوكية يبقى الشمولية 11 يا من تريد أن تغير نفسك إلى الأفضل غير الصحبة أنت في المعصية كان زميلك مين فلان وفلان وفلان الجماعة العربيد ده بتاع البنك وده بتاع المخدرات وده بتاع البنات وده اللي ملوش لازمة خالص عايز تصطلح مع ربنا بقى اه انضف غير الصحبة هذا مستفاد من حديث قاتل المئة لما راح للعالم بعد ما خلص على العابد قال له يا ابني ربنا ما توتبته وسعت كل شيء ورحمته وسعت كل شيء انصحك سيب البلد دي اترك ارض الشر ليه لان المرء على دين قليله الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين لو اصطلحت مع ربنا وبقيت تصلي واجتهدت في الطاعة مع استمرارك ع- مع وعلى مخالطة أهل الفساد والشر أقسم بالله ستنتكس هياخدوك تاني إيه يا أبو حنفي ساعة من بتوع زمان يا عم الدين يسر يا أخي لا عسر والله العظيم هتتكعبل يبقى سيب اللي فات ده ارمي ثياب الباطل واصحاب الباطل شوف ناس ملتزمين طيبين يجذبونك الى الطاعه ويقطعونك عن المعصيه صلى على رسول الله 12 احرص على قراءة سير وتراجم الصحابة والصالحين أخيرا الصبر على مجاهدة النفس انت التزمت هتلاقي عراقيل عراقيل عندك محل بتكسب كل يوم ألف جنيه وكنت متلطخ ببعض الحرام قلنا لك ده حرام وده حلال الربح بقى 300 من ألف عقبة أه؟ عقبة كؤود آه، أطلقت لحيتك ده هيسخر منك وده يتريق عليك زوجته هي انتقبت هيدخلوها الجامعة بالخناق ولازم يشوفوها ويمكن يطردوها واللي جنبها تخش باسترتش يقولها اتفضلي عراقيل وعقبات هو ده طريق الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات هو مكفرات الذنوب منها إسباغ الوضوء على المكاره أه، فجر يؤذن له والمطر بتمطر